السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد فأسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة ويسترنا وإياكم. ابن القيم رحمة الله عليه له قصيدة جمع فيها تقريبا الدين كله وسماها النونية نونية ابن القيم فيها وصف للجنة بعضها أسيبكم تسمعوه ثلاث أربع دقايق وبعدين نبدأ بحيث يعني تعيشوا جو معين كده وأرجو أن يكون الصوت إن شاء الله واصل
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني وبناؤها البنات من ذهب وفضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان السلام على كلام ابن القيم لولا بس ان انتوا ايه واضح ان انتم مش مستمتعين بالصوت واضح ان في مشكلة لكن انصحكم تسمعوها هو بيقول يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن يا سلام أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسك عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في صور من القرآن أو ما سمعتم أو ما سمعتم منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمال ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيان إلى آخر القصيدة الجميلة كلام رائع وحاجة يعني فخمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوعدنا وإياكم من فضله ما زلنا أمام القصور وحول القصور فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم لكل خير يا ترى في خدمة داخل القصور ده ولا مفيش خدمة لا يكاد صاحب القصر السعيد ينتهي من لذة حتى تخالط قلبه وسمعه وبصره لذات أخرى من لذائذ الجنات ولعل من أسعدها ما يجده في المساكن والممالك الكثير من العيش الرغيد جراء كثرة الغلمان الذين خلقهم الرحمن لخدمته انت انت واخد بالك ان اهل الجنة لما يخشوا الجنة انتوا مدركين ان في نوع من انواع اللذات ان ربنا خلق لك ناس تخدمك خلق غلمان يخدموك الله اكبر هؤلاء الغلمان ال- الغلام بيطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ انتوا عارفين ان هو يا جماعة خلق حسان من خلق الله سبحانه وتعالى صغار السن لا تزيد أعمارهم لا يتغيرون لأنهم مخلدون كأسيادهم ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان لهم دول ليك كأنهم لؤلؤ مكنون يعني مكنون لم تمر عليه الأيدي من قبل الله أكبر ما أجمل التعبير عن حسن الذات ما أجمل التعبير وتشبيه هؤلاء باللؤلؤ مكنون محفوظ مصان لؤلؤ مكنون لم يمس من قبل ووصف الغلمان باللؤلؤ المنثور في بساط الخدمة داخل القصر وخارج القصر وتشبيه الغلمان سبحان الله باللؤلؤ يدل على أنه مصون باقي على النقاء باقي على الصفاء مفيش ايد مسته عبد الله بن عمرو بيقول ايه بقى بيقول ما من اهل الجنه احد الا يسعى عليه الف خادم نركز بقى في الكلمه اللي جايه دي كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه الله اكبر كل غلام ليس علي على عمل ليس عليه صاحبه ألف طب بالله عليك تخيل تخيل هذا النعيم تخيل ان انت في 100 خادم في البيت عندك انت هتطلب ايه منهم يعني واحد هيعمل الشاي واحد هيمسح السلم واحد هي يمسح ال- البيت واحد يرتب واحدة تشوف المطبخ واحد طيب رقم 12 ده هيعمل ايه 15 ده هيعمل ايه رقم 40 هيعمل ايه رقم 50 هيعمل ايه رقم 70 هيعمل ايه انت اصلا عندك 100 حاجة في نفس الوقت انت عندك 100 حاجة عاوزها في نفس الوقت يعني احنا دلوقتي الساعة 25 دقيقة انت عاوز 100 حاجة في الوقت ده حد يقضيها لك سبحان الله فألف خادم كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه يا الله أكبر إذا كان هذا جمال الخادم فما بالك بجمال المخدوم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واحد يتمنى أن يعلق على آيات الجنة في سورة الإنسان مهمة هؤلاء تلبية أوامر السعداء الطواف بهم من أجل خدمتهم وإسعادهم تلبية الأوامر كأن كل واحد منهم زي ما عبد الله بيقول لنا كل واحد ليه حاجة شوف بقى الشراب والتحف والحلي والثياب وتحقيق الرغبات وإضافة لرعاية القصر طيب مش الحاجات دي ممكن تيجي وخلاص بدون أي حد ما يخدمنا آه طبعا ممكن تيجي لكن يا جماعة في لذة في لذة إن يكون عندك حد بيخدمك دي لذة ربنا خلقك كده بتحب الحاجة دي إن في حد إيه يجيب لك يعني تخيل دلوقتي لو أنت دخلت مطعم ولقيت ان في ناس بتكره جدا الايه الاماكن المفتوحه يقول لك في مفتوح وبتاع في ناس بتكره ليه ما يحبش يقوم يخدم يعني وبتاع يعني بنتضايق جدا جدا واحنا في الحجه لما تيجي تدخل م- مطاعم مثلا في مكه يقول لك والله العم... العماله ما بتشتغلش في الحج فانت حضرتك هتقوم تخدم بنفسك تبقى حاجه رخمه خالص تبقى انت مرهق وبتاع ولا انت مش حابب انا انا عاوز ادني قاعد والحاجه تيجي لغايه عندي ففي متعه ان في حد ايه فما بالك بقى ان في واحد ربنا خلقه عشان يسعدك وهو بيخدمك الله اكبر يرعى لك بقى القصر ترتيب الآنية جلب الشراب من الأنهار الجارية الله أكبر صفات الغلمان دول بقى إيه بقى جاء في الوحي ليهم صفات تجمعهم تقريبا سبع صفات صغر السن ده الص- إيه الوصف الأولاني التاني كثرة العدد عددهم عالي أوي شدة الجمال بصوا يا جماعة اتفق أهل الأرض إن الناس بتحب الأطفال الجميلة اللي قاعدين يهزروا ويلعبوا قدامه وبعدين بقى مش مزعجين بقى لا أنت عارف لما يبقى في أطفال كده في كده سبحان الله كل الناس كده يعني تروح العيد ولا تروح مصلى ولا تروح الجامعة ولا تروح مش عارف ايه حتى الجامعة تلاقي البنات اللي مثلا عاوزين يعني ايه بلاش بلاش نلوث الدنيا كلها خلينا في الأمان كده إيه، بيفسحوا ولاد اختهم مثلا معاهم ولا حاجه فتلاقي ان كل زمايلتها وكل زمايله يحبوا يتصوروا معاه وتعالى وما شاء الله ده وسيم قوي ده ما شاء الله ده كويس ده ما شاء الله ومش عارف ايه والكلام ده فسبحان الله الناس بتحب كده الناس كلها وجت ع- على البعض كده لوسه ان كل واحده بتشتاق ان هي نفسها الناس يعرفوها وعلى فكره انا انا شكلي كويس يعني فتبدأ تروح مشيرة الصورة بتاعتها وهي صغيرة على صفحة الفيس وتحطها عليه عشان تقول لهم هذا النقاب الذي آه، أمامكم يخفي هذا الجمال الذي كان في الصغر طبعا الكلام ده أنا اتكلمت عليه قبل كده في مقطع من الآفات الكبيرة اللي بتحتاج إن الإنسان يقف مع نفسه وقفة فيها عميقة المهم إن كل واحد فطر انه يحب الاطفال ويحب الناس اللي ايه السن ده سبحان الله فصغر السن كثرة العدد شدة الجمال شدة البياض والتسابق لخدمة أهل الجنة وعدم الملل والتذمر من خدمة الأسياد ثم خلودهم فهم باقون وباقون على هذا السن مخلدون عشان كده ايه ويطوف عليهم ولدان ايه مخلدون التخليد نفسه نعمة طب ما كلنا مخلدون لا دول مخلدون على السن ده مش هيبقى ايه 33 سنة زي غيرهم زي مثلا ابنك الصغير اللي مات قبل البلوغ على الراجح من أقوال العلماء المسألة فيها خلاف إن هو هي هيدخل الجنة على السن 33 فدول باقون مهمتهم إسعادك مهمتهم إن هما يدخلوا عليك بكمال الأدب بكمال الإذن والاستئذان يسعدون حزب الرحمن ده هدفهم سبحان الله مخلوقين في الجنة لأهل الجنة زيهم زي الحور العين دول اتخلقوا لإسعادك الله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويمن علينا وعليكم من هذا النعيم ولكل ساكن في الجنة من الغلمان والحور والممالك والقصور بحسب العمل الصالح كل واحد من دول آه وهنتكلم إن شاء الله على أطفال المؤمنين في الجنة نتكلم عليهم إن شاء الله لكن سبحان الله فاتني اللي أنا أقول حديث هذا الحديث مهم قوي إن إحنا نقف معاه يقول النبي في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي ده بشرى لكل واحد غير مهتم بيه بشرى كل واحد اللي حواليه مقصر معاه بشرى لكل واحد الناس تحتقره وتستصغره ولا يهتمون به لعلك تكون من أهل هذا من أهل هذا العطاء وهذا الجمال الذي ستسمعونه الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه يقول إن في واحد في ناس من أمتي لو جالك عشان ياخد دينار مش هتديهوله ولو سألك درهما لا تعطيه ولو سألك فلسا لا تعطيه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه الله أكبر الله أكبر ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه ذو طمرين لا يؤبه له راجل غلبان لبسه خفيف لا يؤبه ليه محدش بيهتم بيه لو أقسم على الله لأبره الله الله أكبر يا ربي اللهم أطعم قلوبنا العيش مع هذا النعيم حتى تعيش أرواحنا وأجسادنا الغلمان والولدان على كثرتهم متخصصين في الخدمة كل غلام على عمل ليس عليه إيه صاحبه ده بتاع ترتيب الوسائد ده قطف الثمار ده تسليمك لليه على الآنية ده ثياب صاحب القصر ده مجامر الألوة ده مهمتهم إلباس السعيد الحلي ما سبحان الله بقى كل واحد ليهم ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه الله أكبر فالواحد عما يعيش المعنى ده يا جماعة دماغه تروح في حتة تانية خالص أما التحف بقى واللطائف اللي بيطوف بيها الولدان المخلدون والأواني التي يقدمون عليها الطعام والشراب دي بقى امسك قلبك امسك قلبك متكئين عليها متقابلين يا مديت ظهرك في الدنيا خلاص بقى ما تزال كل احتقان متكئين عليها والاتكاء ده الراحة ناس مرتاحة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون الولدان دول الراجح ان دول الذين يخدمون اهل الجنة دول خلق خلقهم الله لهذا وليس اولاد المسلمين وبعدين يا سيدي هقول لك على حاجة على القول التاني اللي هم أولاد المسلمين وانت عندك ولد مات وهو عنده سبع سنين عشر سنين بالله عليك أي نعيم سيكون في ابنك وهو يسقي الأنبياء والصحابة والتابعين وأصحاب الكهف ومؤمن آل ياسين وكل أهل الديانة وهو قاعد بيخدمهم هذا الفخر ده انت النهارده عم بتخدم شيخ عشان بتيسر له درس بتحس ان انت يعني من الناس الموفقين ان ربنا استعملك في حاجه زي كده يعني اقول لك على حاجه لو ابنك الحالي الان الشيخ ماهر المعقلي قال لك سيبي ابنك معايا وانا ايه اتكفل برعايته واعلمه القران وعادي رايح جاي عليكي بس بيجي لي يوميا هتعملي ايه وبيخلص من عند الشيخ ماهر بيروح يقعد عند الشيخ العدوي وياخد الحديث ويقعد عند الشيخ الحويني وياخد التزكية وبعدين بيجي لك بالليل تيجي تقولي أنا متضايقة إن ابني بيروح لهؤلاء يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يا جماعة هذا النعيم ما ذكره الله سبحانه وتعالى من باب انك تعدي على الآيات دي كده يا جماعة مفيش حرف ذكر في القرآن سدى مفيش كلمة اتذكرت في القرآن كده السطرين دول يخلوا قلبك كده يظل يرفرف من الفرح وانت بتسمعهم في التراويح وانت بتقرأهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يا سلام دايما أو كثير ما يقرن الله والقرآن بين طواف الغلمان والحركة وبين حالة الرغد اللي عايشينها أهل الجنة وبين قربهم من الأزواج الحسان مشاهد فريدة إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون العلماء يقول لك كثير في الآيات تيجي فيها الفواكه لا يذكر الله نوع الفاكهة يقول لك أصل أنت مش هتستوعب ده يعني بعض الفواكه ذكر من اللي أنت تعرف اسمه لكن في فواكه أصلا أنت ما تعرفهاش فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة لذة للشاربين سبحان الله بتحس إن قلبك شرب وهو بيقرأ الآيات دي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين تروح للزخرف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ملاحظين حاجة يا جماعة دايما موضوع الأزواج تلاقيه دايما موضوع الغلمان وتلاقيهم كلهم مع بعض كده ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا جماعة خشوا جنة الدنيا مع بعض خشوا جنة القيام مع بعض جنة تلاوة الكلام قرآن مع بعض جنة مأدوبة القرآن مع بعض جنة الرسالة يكون لكم نفس الرسالة لتنجيكم غدا مع بعض عيشوا الجنة دي جنة جميلة إنكم تعيشوها نسأل الله أن يكتب لجميع بيوت المسلمين المودة والرحمة ويذهب من البيوت الشقاق والنزاع وأسأل الله أن يصب على بيوتكم الرحمة تترى والهدوء والمودة والسكينة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يعني تحبرون يقول له لو علمت يا رسول الله أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يعني تحبرون لحبرته يعني إيه أنا كنت هحسن صوتي التغني ودي بالمناسبة يعني إنك تتغنى بالقرآن وتحسن الصوت عندما يسمعه الناس ليحب كلام الله طالما دي نيتك ليس فيها شيء فهذا أبو موسى يقول لحبرته لك نرجع للتحبير ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ده من أول دخول ده في غناء يا عم ده انت قاعد تغني انت وهي وقاعدين مبسوطين قوي ده انت عمرك ما قلت ل... قلت ليها في الدنيا بيت شعر ماسك بعضه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم والله سبحان الله آيات الزخرف دي تحس إن تقولك من أول ما تخش الجنة الزفة تبدأ الزفة بتبدأ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب ده احنا كنا بنقطع بعض إن الشبكة تبقى 100 جرام مش 80 ده النهاردة صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس أما الأعين فلها لذة خاصة وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتروح للطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم المشاهد دي مفعمة بالحركة مليئة بالحيوية قاعدين الغلمان رايحين جايين على القصر بيطوفوا على الأهل بأصناف الطعام اللحوم والفواكه وأصناف الشراب ماء وخمر ولبن وعسل وقاعدين يقدموا الحاجات دي كلها في الصحافة الجميلة والكؤوس والأكواب والأباريق ألوان لا يعلمها إلا الله طارة يطوف عليك بصحاف من ذهب وشوية آنية من فضة والآنية مشوبة بالفضة وأهل الجنة في المجالس مبتهجين وقاعدين يت- إيه؟ كؤوس الشراب اللذيذ يتناولوه فيما بينهم اللهم أكرمنا سبحان الله ومن أحوالهم هم على الأرائك الفاخرة تحت ظلال الأشجار وحولهم الغلمان رايحين جايين على المكان بمنظر بديع بيطوفوا على السعداء بكؤوس الخمر المشوبة بالزنجبيل بس زنجبيل غير الزنجبيل بقى والغلمان لفرط الحسن بيتحركوا الانتشار اللطيف المنظم في المجالس الغرف القصور الخيم والقصور المغطاة بالزرابي سواء الحمراء أو الخضراء اللؤلؤ المنثور على البساط الجميل يا سلام شوف منصور بدل المنظوم للدلالة على الكثرة والحركة الدؤوب واللمعان الله أكبر ولبيان جمال كل غلام منهم بذاته على حيث صفاء اللون حسن المظهر يا ستي بس يا ريت ابنك يبقى كده وبعدين يعمل اللي يتعمل الله أكبر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الجو معتدل لا برد ولا حر ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا ربنا يسترنا ويرزقنا مشهد النعيم مشهد جميل جدا مشهد الناس وهي متكئة على الأرائك الوثيرة دي في كنف الرغد والرفاه العظيم وقاعدين يتقربوا للزوجات الطاهرات الطيبات غاية في الحسن خيرات يملأن القلب سرورا ولذة وحبورا بجمال المنظر وطيب الحديث حسن التبعل خلاص بقى ما عادش في حاجة اسمها هي طاعة الزوج وجبة انت كلت الوجبة خلاص في الجنة ولدان مخلدون لا يتغيرون لا يكبرون غاية الحسن سبحان الله إذا تجول النظر بتاعك في- فيما عليه أهل الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا دول منازل السعداء وغير كده بقى وهو لابس ثياب السندس والاستبرق الأخضر وهم أرفع أنواع الحرير وأفخمه استبرق جميل ناعم سندس أكثر نعومة ورقة والأيادي بقى والأساور اللي من الفضة والذكور والإناث بيلبسوا هذا الأمر عشان وانت بتقرأ عم تتحرم حاجة من الدنيا يحلون فيها أساور وانت بتصلي وحاطة ايدك اليمين على الشمال وإيدك ما فيهاش غوايش ومش معك ذهب ابتسمي فثم أساور تعد لك تتحلي بها وتتجملي بها وتتزين هذه اليد التي أبت أن تمد يدها فيما لا يحل لها الله أكبر وفاء بوعده سبحانه وتعالى لهم في الدنيا كان وعد الله مفعولا وهم في الحالة دي يسقون شرابا طهورا لا كدر فيه جزاء من الرب الرحيم على ما أسلفوا في أيام المهلة كان سعيهم مشكورا اجتمعوا بقى مع في المنظر الجميل ده وهم في تمام الطاعة والابتسام الغلمان ليهم وجمال المشاعر ومداومة السلام أكيد ده نعيم لا يكاد يوصف طرف ورفاه لا يكاد يعرف أكيد هيخشوا عليهم بقى بالآنية ويبدأوا يدوهم حاجات كتير الآنية دي هتكون إيه والصحائف هتكون إيه وشكل الآنية عامل إزاي والحاجات ديت مش هنقوله دلوقتي هنخليه بكرة إن شاء الله لكن خلوني أختم بأطفال المؤمنين في الجنة يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي لا ينقص الله أجور الآباء الله أكبر فلا ينزل درجات الآباء إلى درجات الأبناء لا يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء عشان كده حتى لو ابنك مقصر شوية استعيني بالله وشدي انت في الطاعة ولعلك إن شاء الله ترزقي ألحقنا بهم فأنت قولي كده يا رب اللهم هذا النعيم ألحقنا بهم ذريتهم اللهم أكرمني فالمعنى ده مهم أطفال المؤمنين اللي بيموتوا قبل ما يوصلوا البلوغ يمن الله عليهم أنهم يلحقهم بأهليهم في الجنة فتقر عين الوالد بولده طيب واللي بعد البلوغ لعل الله سبحانه وتعالى يشفعك ويجعلك إن شاء الله شفيع لهم بعدما إذا دخلوا الجنة وعفى الله سبحانه وتعالى عنهم طيب أطفال المؤمنين فين هم دلوقتي شوفوا ابن مسعود بيقول لنا إيه أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة مع العرش الله الله الله يقول النبي ذراري المسلمين في الجنة يعني أطفال المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم ابنك اللي مات يكفله إبراهيم عليه السلام طب بالله عليك لو كان دنه مع زوجك كان هيعرف يرعاه يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة يا سلام يا سلام يا سلام في ولد كده تشوفه تقول له ايه يا عم ما شاء الله لا قوه الا بالله مين اللي ربى الولد ده مين اللي ربى البنت دي ايه الجمال ده البنت ديت ما شاء الله عليها يقول لك لا اصل والدها ما شاء الله عليه اخ فاضل ومامتها ما شاء الله عليها مين اللي ربى دول ابراهيم وساره ابراهيم عليه السلام هو اللي ربى ده حتى يردهم الى ابائهم يوم القيامه ابنك في ايد امينه تقلقيش بنتك في بيت امن يقول النبي كما في صحيح البخاري لما انه راى إبراهيم عليه السلام يقول حوله من أكثر ولدان رأيتهم أو من أكثر أو ولدان رأيتهم بيقول أنا شفت أولاد كتير أوي قال فلما سألت من هؤلاء قالوا كل مولود مات على الفطرة مات على الفطرة طب افرض أنا ابني مات بعد ما نفخ فيه الروح هو لسه جنين في بطني أو مات لعيني أول ما اتولد مات هل في مرضعات لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة هنا ما ينفعش نعلق بقى هنا لازم نقف في الحتة ديت ونسكت خالص ويكون الختام مسك له مرضعا في الجنة بس شمها ما تفرقهاش سيبها كده شم هذا الايه العطر اللهم أوعدنا أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم